أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فاني اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك على مدى هذه الأيام ماذا وجدت في قلبك وهل اتضحت امامك الحقيقه من انت وماذا في قلبك لربك وماذا وجد الله عز وجل منك هل تظن ان الله وجد منك حسن الاقبال وجد منك صدق النيه وجد منك حسن العمل وجد منك مجاهده واجتهاد وجد منك صبر واصطبار هل حققت حتى الآن هذا المعنى معنى قوله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية احنا محتاجين دايما إعادة برمجة لأهدافنا وإعادة برمجة عقولنا وأذهاننا لتبرمج برمجة إيمانية صحيحة وأنا عشان كده اخترت لكم هذه الوصايا لتكون هي الأهداف الحقيقية التي نخرج بنتائجها إن شاء الله توقفت عند بعض كلمات وحكم للصالحين تفتح لنا أبوابا من الطاعات والقربات الجديدة أول معنى توقفت عند كلمات لأبي سليمان الداراني كان يقول إن الله يفتح للعارف وهو على فراشه ما لا يفتح لغيره وهو قائم يصلي اللي هو إيه؟ اللي هو اللي هيسبق اللي شغال بقلبه صح اللي ظابط بصلة قلبه صح يعني في واحد قاعد خلونا نتكلم بمنتهى الواقعية ومنتهى الصراحة واقف بيصلي وجل الأمر أداء الطاعة وده جيد إن أنا بمتثل للأمر لكن ورود المعاني على القلب مش هي بالشكل المطلوب الإحساس مفقود في مشكلة هنا فهو هنا بيقول ان في واحد شغال بقلبه كويس قوي فهو مشغول بالله سبحانه وتعالى فلربما تراه نائم بس القلب موصول مش معناه انه ما بيعملش معناه انه مشغول بالله سبحانه وتعالى لكن ممكن تكون عبادات بدنه اقل من عبادات ناس كتير حواليك ده ممكن يكون قام بورد قليل بس هو قلبه عمر بمعاني أعلى بكثير من اللي قام بخمس وست أجزاء الكلمتين دول فتحوا معايا الوصية الأولى تعرف إذا كان الله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره جاء عند بعض أهل التفسير ما قدر الله حق قدره أي ما عرفوا الله حق معرفته لم يقدروه لأنهم لم يعرفوه لم يعظموه لأنهم جهلوا كيف يتعاملون معه سبحانه وتعالى قالوا إذا كانت دعامة أي بيت الخرسانات الأساسية اللي بيتبني عليها أي بيت الأساسيات دي لابد أن توجد إذا كان دعامة البيت أساسه فدعامة هذا الدين المعرفة بالله تعالى واليقين والعقل القامع بصوا الأسس اللي انت هتأسس عليها دينك التزامك إيمانك بيتأسس على ايه واحد المعرفة معرفة ينشأ عنها رقم اثنين يقين ينشأ عنهم رقم ثلاثة العقل القامع بمعنى العقل الزاجر الذي يكف عن المعاصي ويحث على الطاعة شفتوا المعادلة ماشية ازاي تبتدي منين من المعرفة معرفة تولد يقين يقين ينتج عنه وجود هذه الصفة عندك عقل يكفك عن تلك عن تلك المعاصي ويحثك على الطاعة اسمعوا معايا ودققوا علشان عايزين نحصل الثمرة دي وأنا هأذكر ليكم بعض العلامات المهمة قوي لتحصيل ثمرة المعرفة بس خلونا نشوف العلماء قالوا المعرفة دي نحصل معناها ازاي ايه الامور اللي احنا محتاجين نعملها علشان نصل الى الوصية الاولى تعرض قالوا المعرفة معرفة الله يعني يبدأها الإنسان منا بمعرفة أسماء الله وصفاته امشي معايا خطوة بخطوة عشان هتطبق ازاي انا عايزك وانت واقف بتصلي وانت في وردك للقرآن لاحظ قوي تذييل الآيات هتتوقف عند أشياء زي ما قلنا قبل كده مثلا يقول إيه والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما في الأحزاب يعني ربنا يعلم اللي في قلبك شوف بقى يختم يقول إيه إيه اللي خلى الخاتمة الآية هنا حليم الحلم يقتضي الغضب أي آية ذيلت باسمه الحليم دور هو يغضب بسبب ايه ما هو الحلم لازم هيكون ناتج عن ان في شيء يغضبه لكن هو يحلم عنه هنا يغضب ليه يغضب لما يطلع على اللي في قلبك يلاقي غيره بيقول يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما فيطلع على اللي في قلبك يلاقيك مشغول بأشياء سواه مشغول بالزوجة مشغول بالبيت مشغول بالوظيفة مشغول بمنصبك مشغول بالمال مشغول مشغول مشغول قواطع فيقتضي ده ان قلبك اللي هو اثمن شيء عندك ده اللي انت مفرط فيه اللي المفترض انه يكون مستودع الايمان والمفترض انه يكون محل نظر الرب فيبتدي الانسان مننا يجود باطنه فيطلع اللي في قلبك يلاقي ما يغضبه فيحلم عنه تقعد انت تجمع في المعاني دي ومنها تتعرف هو مين ادي طريقة تفاعل وانت واقف مش عايزك سرحان مش عايزك شارد ركز في خواتيم الآيات قوي وتعرف من هو الله شوفوا التانية ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله بصوا بقى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم هو يعلم اللي في نفسك ويعلم نفسك دي على أنهي شاكلة الغالب عليها أنها أمارة بالسوء ولا الغالب عليها أنها لوامة ولا الغالب عليها أنها ساكنة مطمئنة ويعلم ما يخطر ببالك وما تحدث به نفسك ويعلم الهواجس اللي بتيجي وبتسكن في نفسك وفي قلبك واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم ويأتي التهديد والوعيد الشديد فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم غفور لمن يستدرك أمره حليم على من شرد وبعد واقتضى فعله العقوبة واقتضى فعله الغضب لكن حلم عنه حتى يفيق تتعرف ازاي انا عايز واجب عملي وانا جبت لكم نماذج من اول نقطة دي اللي هي معرفة الحق سبحانه بأسمائه وصفاته هنعمل ايه نعمل بحث في القرآن على واعلموا أن الله أصله الأمر اهو ربنا بيقول لك اتعلم إن ربنا مين أو إن ربنا بأنهي صفة فوجدت في القرآن 16 آية 16 آية واعلموا أن الله لو خدناهم كده على طول وانتوا بقى يعني ايه يعني مواضعهم تراجعوهم تجدوا واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله شديد العقاب واعلموا أن الله عزيز حكيم اجمع معايا ال- الحاجات المعية للمتقين شدة العقاب العزة الحكمة واعلموا أن الله بكل شيء عليم واعلموا أن الله بما تعملون بصير والآية اللي احنا تدرسناها فيها الموضعين واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم واعلموا أن الله غفور حليم واعلموا أن الله سميع عليم واعلموا أن الله غني حميد فاعلموا أن الله غفور رحيم وفي موضع اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ودي عايزة وقفة دي عايزة جلسة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون في أكثر من موضع هو في القرآن اعلموا أن الله شديد العقاب في ثلاث مواضع في القرآن واعلموا أن الله شديد العقاب يعني في ضمن ال 16 موضع فيهم ثلاث مواضع واعلموا أن الله شديد العقاب أيضا وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وفي موضع آخر في برضو ثلاث مواضع سبحان الله في ثلاث مواضع واعلموا أن الله شديد العقاب وثلاث مواضع قدامهم واعلموا أن الله مع المتقين في ثلاث مواضع في القرآن هنا وهنا وآخر المواضع الواردة في القرآن اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فاهمين؟ كأنه بعد ده كله سبحان الله في آخر موضع وارد فيه ال- التعريف ده اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون اللي هي آية الحديد فكأنه فيها دلالة واضحة قوي أنا عايزكم امسك لي الصفات دي بالذات اشمعنى الصفات دي اللي تعرف بيها بيقول لنا اتعلموها اعلموها افهموا اتعرفوا على هذه الصفات واعرفوا ربنا بيها اعلموها حق العلم حتى تصدق لكم المعرفة بص بقى أول خطوة تتعلم وتعرف مين هو سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات عرفت تعملها ازاي وخدنا عليها واجب عملي على طول ثم يصدق الله في المعاملة هيتعرف ازاي بصدق المعاملة ما يزغش قلبه انه ما يخدعش انه ما يتلونش خليك صادق في المعاملة علشان تتعرف صح لانك وانت مقبل عليه بصدق هو شكور سبحانه وتعالى فسيشكر فعلك وسيشكر عملك فستجد أثره فتتعلم من هو يعني هتعرف الجواد والكريم والأكرم وتتعرف الشكور والحميد وتتعرف على المعاني دي وانت وانت شغال الشغل نفسه المعاملة نفسها تعلمك مين هو ربنا ادي المرتبة الثانية المعاملة رقم ثلاثة هيقف بينك وبين المعرفة دايما حاجز ومشكل داخل القلب فالمنزلة الثالثة قال ثم يتنقى عن أخلاقه الرديئة لأن دي اللي ستحول بينه وبين الفهم عن الله حق هو جواه مشاكل وجواه أفات الأفات دي بتظهر في سلوكيات وأخلاق مشاكل اللي جوايا بتظهر اهي لما بعد كده تقعد تعمل بعض الأعمال ويتقال لك خد بالك عليك ان انت تفهم عن ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يشعرك هنا بعزته وانت مش فاهم وعندك مشاكل من جواك وعندك كبر فمش هتتعلم درس الذل فمش هتتعلم يعني ايه ربنا عزيز هقعد من هنا للصبح اقول لك ربنا بيربيك ربنا خلاك تقع في الوقعه دي عشان تتعلم يعني ايه ذل وانكسار وافتقار تقول لا هو الموضوع مش كده لا اصل كانت الظروف هتاخذك العزه بالاثم ومش هتتعلم فخلقك الرديء لن يعلمك هذا المعنى مش هتفهم لانه جواك الكبر ده جواك الصفه الذميمه دي فتقطع بينك وبين الله دي المرتبه الثالثه المرتبه الرابعه شوفوا بقى ثم طال بالباب وقوفه بعدين تقف على الباب تقف وانت متجرد تماما عن أي حظ من حظوظ النفس ودام بالقلب اعتكافه واعكف بقلبك عليه لا زوجة ولا شغلانة ولا مش عارف ايه ولا موبايل معاك في الاعتكاف ولا ولا ولا ولا اقفل بقى يا عم واقعد كده مشغول قلبك جواه ايه وربنا سيسلل سخائم صدرك ازاي وهيغسل حوبة قلبك ازاي هو ده شغلك الشاغل عكوف على الله عز وجل ودام بالقلب اعتكاف فحظي من الله بجميل الإقبال وصدق الله في جميع الأحوال فانقطعت عنه هواجس النفس ولم يضع بقلبه ربه إلا خاطر يدعوه إليه بصوا بقى هو بقى فين بيقول لما هتعلق دي الثمرات أول حاجة إن أنت لو صدقت ربنا سبحانه وتعالى ربنا سيصدقك اصدق الله يصدق فيصدقك في جميع الأحوال فتنقطع هواجس النفس الحظوظ دي والحاجات اللي بتأذك للميل والزوغان تنقطع عنك ولا يوضع في قلبك خطرات تدعوك إلى غير الله يبقى جمع الشمل عليه فإذا اسمعوا الكلمتين الحلوين دول فإذا صار من الخلق أجنبيا وعن آفات نفسه بريا ومن المساكنات والملاحظات نقيا ودام في السر مع الله نجيا حق حق له حينئذ أن يبلغ المنازل العلية فإذا صار من الخلق أجنبيا فخلاص أنا بتعامل مع الناس بجسدي قلبي مش معاهم أنا دلوقتي لازم أنزل الشغل وأقضي حوائجي وأقضي الطلبات اللي أنا ملزم بيها وأعمل كذا وأعمل كذا لكن قلبي مش معاهم قلبي مش مستغرق معاهم لما واحد يبتدي يقول لي شفت اللي حصل واللي جرى ويلحق ويعمل ويسوي قلبي مش هنا خالص فصرت أنا عن الخلق أجنبيا كأني معرفهمش كأني بيني وبينهم غربة فإذا صار من الخلق أجنبيا واحد وعن آفات نفسه برية وتبرأ من تلك الآفات وخلص من تلك العيوب ومن المساكنات والملاحظات نقية عارف بقى المساكنات دي تفتح معاك معنى حلو احنا احيانا كده ايه تدي نفسك مسكنات عارف اللي هو عارف من نفسي ان انا فيا الافات الفلانيه دي بس انا واخد مسكن بس لمده 30 يوم اللي هم هشتغل فيهم رمضان وبعد كده مفعول المسكن هيزول وههجم تاني يعني اللي هو ايه طب خلاص بس رمضان ما هو كده كده يعني الشغل والوضع والاحوال مش ماشي قوي قوي والامور مش هتبقى فاحنا بس هنظبط ال 30 يوم دول نخليهم كده لربنا سبحانه وتعالى وبعد كده بقى نكربسهم كلهم بعد رمضان بياخد مسكن ومفعول المسكن هيخلص وهيعود تاني يلاقي الداء جواه وألمه فلا يساكن ولا يساكن تلك الهموم احنا قلنا بيقول ومن المساكنات ايه نقية ما تخدعش نفسك فلا تنظر ولا تزوغ ولا تخاضع ولا تتلون ولا تساكن مثل هذه الأمور إنما واجه وطهر بيقول إيه بقى ودام في السر نجية فاكرين قربناه نجية كنا بنقول ايه قربناه نجية كنا بنقول السكة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى دي زي المئة متر آخر عشرة متر منهم ما ينفعش تمشيهم ما بيتمشوش التسعين خطوة دول ممكن بالقلب وبأعمال القلوب و و يجي في العشرة متر الأخيرة لازم يفتح لك في الثناء على الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن تعالى أقبل يقبل في اللحظة بقى اللي هيبقى يدنه قربناه نجية حال كونه مناجية خدناها من حديث الشفاعة فيفتح لي بمحامد لا أعيها الآن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يقول كده ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت عرش الرحمن إلى أن يقال له سل تعطى بس بإيه لازم شوية محامد كده في ثناء معين كده فهو ده باب المناجاه باب المناجاة انت ماشي ماشي ماشي ماشي وقاعد بتطهر وقاعد بتعمل ادي 90 متر تيجي بقى في آخر عشرة متر تحتاج أن يفتح لك في باب المناجاة في السر فتنجو هي دي ودام في السر نجية فحق له بعد ذلك أن يكون في الدرجات العلية إذا عايز تعرف أنت عرفت ولا لسه تعال بص العلامات علامة اللي عرف علشان تبقى قدامك مراية كل ما تجد أثر لعلامة من العلامات دي بلغت قلبك تقول يبقى الحمد لله احنا ماشيين عشان انا خايف من صورة اللي بيجري في مكانه فاكرينه واقف وايه وصيام وقيام بفضل الله عز وجل مش عارف قرا له كام جزء وبعد كده راح مصلي العشاء وراح مصلي قيام وراح تهجد بثلاث اربع اجزاء ويعني الدنيا زي الفل اهي وهو في الاخر خالص بينهج بس هو واقف في مكانه هو كل ده مش واخد باله ان هو واقف في نفس الخطوة بينهج بس كده وعمل يعني مجهود لكن ما خطاش الخطوة يخطو بايه في علامات علامات في الطريق يخطو يبقى هيتعرف يخطو يبقى هيدنو هيتقرب تعالوا شوفوا العلامات رقم واحد من أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة قال أبو علي الدقاق من ازدادت معرفته ازدادت هيبته يبقى رقم واحد تعظيم ربنا سبحانه وتعالى تجد في قلبك الله أعلى وأجل تجد في قلبك الله الكبير المتعالي العلي سبحانه وتعالى تعظم الأمر تعظيم في الصلاة تعظيم الصيام تعظيم للذكر تعظيم لسائر الطاعات تعظيم بمعنى الكلمة اللي هو انت بتتكلم معايا في النوافل كأنك بتتكلم عن الفريضة فاهم ال- الإحساس يبقى عامل إزاي إن النهاردة السنن الرواتب بقت عندك فرائض انت سبت الركعتين اللي بعد صلاة العشاء انت بتهزر انت بتتعامل كده مع نفسك يعني انت بتحس ان انت عملت كبيرة من الكبائر لأن الموضوع بقى عندك بهيبة وتعظيم فبالتالي بقى مردوده في نفسك مش بالاسلوب اللي احنا بنتعامل به عادي يعني الحمد لله سنه مش مش واقعنا في فرض يعني مش مشكله تعظيم للاوامر وتعظيم للنواهي فيبتدي النهارده وهو قاعد كده راحوا جابوا له سيره واحد في وسط الكلام فخاض معهم وشيئا قليلا وبعدين رجع وهو بيراجع نفسه ايه اللي انا بهببه ده دي غيبه اوقع نفسي انا في الشراك ده ويحبط عملي بكبائر الذنوب فياخد الموضوع بالمحمل ده فتلاقيه معظم لأمور الناس النهاردة بتستخف بها ويحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة قال الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ثمرة الصيام إيه؟ علامتها إيه؟ التعظيم هو قال اهو انه من يعظم شعائر الله ان دي من التقوى ان ثمره من ثمرات ان القلب ده بقى تقي الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عايز اعرف انا بقيت بالصيام تقي بص انت بقيت معظم لايه من الاوامر اللي انت ما كنتش معظم ليها نفس الجدول مفيش جد حاجه يبقى في مشكله يعني في غير رمضان ممكن القيام مرة تاه مني حصل ظروف لكن في رمضان أنا معظم جدا القيام ما ينفعش ليلة تعدي هو ده اللي أنا بعظمه المعتاد إن أنا في رمضان في نهار الصيام بحاول إن أنا أضبط نفسي شويتين ثلاثة هي هي لو ما زادش حاجة يبقى أنت بتجري في المكان أدي أول علامة العلامة الثانية قال أبو علي الدقاق أيضا المعرفة توجب السكينة في القلب كما أن العلم يوجب السكون فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينته يبقى العلامة الأولى التعظيم العلامة الثانية السكينة تلاقيه وضحت عليه هذه العلامة وهذه الأمارة ما بقتش طايق أصلا إن أنت تخوض وتعلي صوتك وتعمل وتسوي ولازم تبقى كده حتى مع نفسك اسكن واهدأ وتدبر وبلاش الروغان ده وبلاش الخداع للنفس ده أنا عايزك ما تبقاش عندك الروح التمردية دي أنا عايزك تتعلم درس الانكسار والافتقار لله سبحانه وتعالى فاكر انت لما كان حد مثلا يجادلك في مسألة علمية من المسائل اللي انت عارفها فتلاقي نفسك عندك ال... ايه وعايز تقول وترد وتعمل وتسوي ما بقتش عايز تعمل كده بقيت عندك شعور بالتواضع مختلف تماما بقيت فاهم شوف المعنى ده انت امتى بتهجم نفسك وشوف هل اتعلمت السكون والهدوء والطمأنينة والذل والخضوع والتواضع لو اتعلمته يبقى انت بتمشي لو لغاية دلوقتي انت لسه بنفس النفس التمردية وبنفس الاسلوب يبقى احنا عندنا مشاكل رقم ثلاثة محو العلائق قال الشبلي ليس لعارف علاقة ولا لمحب شكوى ولا لعبد دعوى ولا لخائف قرار ولا لأحد من الله فرار ليس لعارف علاقة قلبه مش متعلق بأي شيء أي شيء حتى ولو كان الكعبة قلبه مش متعلق بشيء قلبه متعلق بالله بس قلبي مش متعلق بالرصيد اللي أنا بنيته مش متعلق حتى برصيد الحسنات ولا برصيد الدنيا طبعا مش متعلق بشيء ليس لعارف لمن عرف الله تعلق بسواه ليس لعارف علاقة ولا لمحب شكوى هي دي انت عذبني فإني لك محب انت ارحمني فإني لك محب ما بيشتكيش ليه لابس نظارة الحب فهو يبتليه فيبقى عارف لعلي أدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عسله أدي واحدة ومن يرد الله به خيرا يصب منه فلا يشتكي هشتكي من إيه بقى إذا كان الابتلاء بيذوقه بمذاق آخر ولا لعبد دعوة لو أنا حاسس بمقام العبودية اللي بيقتضي الحب التام والذل التام على جهة الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى هدعي إن أنا لي حال أو إن أنا لي مقام أو إن أنا لي منزلة أو أدعي حتى إنه ربنا سبحانه وتعالى اختصني بشيء دون الناس هدعي على إيه أنا غلبان فالعبد فقير فما بيشوفش الأمور بالعين دي ليس لعبد دعوة لا يدعي ليست له دعوة ده عبد غلبان فقير ده بيقدم الحاجة وهو قاعد حاسس يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا شايفها كده ولا لعبد دعوة ولا لخائف قرار شوفوا يعني دي تحس انها عكس اللي قبليها السكينة والطمأنينة للمعرفة بس ده قرار غير القرار التاني ده هدوء وسكينة وطمأنينة تحل بقلب الذاكر الموصول بالله تبارك وتعالى ده شيء بيجده في قلبه لكن هو من تلقاء نفسه مش راسي مش مستكفي هو ده اللي قلوبهم ايه وجلة أنهم إلى ربهم راجعون لا مين قال لي يا عم الحمد لله بشارات كلها اهي الله اكبر يعني ده انت شفت الرؤيه اللي انت مش عارف مين قال لك عليها وشفت الامارات دي وشفت عينك وانت قاعد ما شاء الله لا قوه الا بالله حنفيه دموع شفت كده حتى ولو ولا لخائف قرار ولا لاحد من الله فرار ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله الها اخر خدنا كده رقم واحد انت عظمته وهبته حسيت بشعور الأمان والطمأنينة والسكينة رقم ثلاثة العلائق اللي شغلاك وقطعك عن ربنا تخلصت منها أربعة التبرؤ والتفويض قال الواسطي من عرف الله تعالى انقطع بل خرس بل انقمع ايه ده بقى قال لك أيوة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك هي دي إيه سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وأنا شغال عايز العمل ده خالص لله سبحانه وتعالى فبعد كده بشوف عيوبي فيه بشوف قد إيه تقصيري من جهة ومن جهة تانية بشوف بعين المنة وبشوف تعظيمي لربي سبحانه وتعالى في قلبي فلاقي ان اللي بعمله ده لا يوازي ولا يكافئ شيء فاكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ابن القيم بيقول الكلام ده في الوابل بيقول ان هو جمع كل الأشياء اللي ممكن يتضاعف بها الأمر كم من عدد خلقه رضا نفسه على ما يرضيه هو اللي أنا ما أقدرش أكيفه بكيفية رضا نفسه زينة عرشه أعظم وأثقل المخلوقات عرش الرحمن زينة العرش ومداد كلماته قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر جبت اللي هو آخر آخر اللي لا يحد اللي كذا كذا فبقول سبحان الله يا رب بنزهك أقصى ما أتصور ورغم كده بقول مش عارف فبيقول جمع كل هذه الأشياء لأنه لا يستطيع العبد بحال أن يوافي ربه حتى في مقام التنزيه إن هو يقول يا رب أنت سبحانك منزه عن كل العيوب وعن كل شيء وعن كذا كذا فأنا بسبحك التسبيح ده أسبحك قد إيه أسبحك مئة مرة ما ينفعش طب أسبحك مليون طب خلاص يا رب عدد خلقك اللي أنا معرفوش طيب العدد يمكن قاصر يعني كلمة تريليون التريليون التريليون ما توافيش طب أتكلم في حاجة أعلى شوية طب يا رب زنة عرشك أثقل شيء في الدنيا برضو ده ليه كم أو ليه حجم معين أنا مش قادر أوصل له ولا أقدر أكيفه أقصى شيء عندي طب يا رب مداد الكلمات طب يا رب رضا نفسك على ما يرضيك أنت شفتوا المعنى هو ده من عرف الله انقطع اخرس اوعى تبص لعملك اوعى تقول صمت رمضان وقمته اوعى تكون بتتحاسب مع ربنا بعدد الختمات وبعدد الركعات وبعدد الأذكار ومن تسبيحات ومن كذا ومن كذا اوعى تكون بتتحاسب كده اللي هو في الآخر خالص بتقيم نفسك كما بشكل معين وبتدي بعد الكم ده تقدير لنفسك يعني لو احنا النهاردة صلينا يعني فضل الله عز وجل مثلا بست اجزاء يبقى النهاردة اليوم مختلف فالنهاردة أدي نفسي جيد جدا فلو وصلت بقى ان انا اجيب عشر اجزاء ولا حاجة واختم كل ثلاث يبقى انا بقى ايه خدت الامتياز مع مرتبة الشرف الاولى كسرت كل الحاجات دي كلها والكلام بقى اللي انت بتسمعه اللي بيتطبق بس كده يعني في الاحلام اللي هو بقى اللي هنختم ختمة من العشاء للفجر و... وانا واقف وركعة في الوتر و... وسيدنا عثمان ومش عارف ايه لا لا لا خالص امتياز مين ومرتبة الشرف مين والكلام ده ده خلاص يا حبيبي مع النبيين والصديقين والشهداء هو كده بيبرمج نفسه كده فمبرمج نفسه ده يساوي كذا ده يساوي كذا اوعى تكون بتفهمها كده لا احصي ثناء عليك خمسة شدة الخوف اللي هو طول ما هو ماشي فلو عرف هتلاقيه بيتقطع من جواه خايف لأنه احنا قلنا ابتديناه بمقام التعظيم ومقام التعظيم ده مقام الإكبار لله سبحانه وتعالى ده بيستوجب المقام الثاني ده اللي هو مقام الخشية والخوف العلم يقتضي الخشية مش كده إنما يخشى الله من عباده العلماء فهو كده إنما العلم والخشية فأنت عايز تعرف علامة أنت عرفت ربنا ولا لأ شوف ايه الذنب اللي كنت بتعمله في الخلوات او بتعمله وتخاضع بيه او تعمله على غير مرأة من الناس يعني لو الناس مش واخده بالهم منك وانت كذا فممكن تبص كده على الافيش اللي معدي وتبص عليه وعادي يعني وتشوف الدنيا ماشيه ازاي لو انت بتحول القنوات ولا حاجه اتدبت في كليب ولا اتدبت في صوره مش عارف عامله ازاي تاخد بصه كده على المشي وتقلب يعني كده وانت على النت فتحت صفحه صفحه طلعت فيها مش عارفه ايه بصيت كده من باب العلم بالشيء يعني ايوه الحاجات اللي احنا بايه بنعملها كده خلصه الشغل ده هو ده بقى اللي هيبان في اسم الله الرقيب في قلبك عرفته هتبقى بتهابه هتبقى عارف انه يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة ذرة شرا يرى هتبقى عارف وهيبقى عندك يقين احنا قلنا الآفة الأكبر في قلوبنا كلنا ضعف اليقين لو بقى عندي يقين والله أنا بقول كده لنفسي يا لو بقى عندي يقين بأنه من يعمل سوءا يجزى به يقين مئة في المئة عارف ان انا هتدبح في دي فانا مش هعرض نفسي للهلاك لكن الحتة بتاعت مخادعة النفس ان هو يعني إيه؟ نستدرك امرنا والحسنات يذهبنا السيئات وان شاء الله ربنا يسترنا وربك عفو الحتة بتاعت الخداع دي انما لو انا عارف ان انا هاخد الالم هاخده فابتدي اقول لا انا مش حمل رقم خمسة قلنا شدة الخوف والخشية ستة من عرف الله ضاقت عليه الدنيا بسعتها فاكرين المنظر ده أنا بحبه دايما نعيشه في خيالنا عايز أحس كده أن أنا واقف كأني في موقف الحج تخيلوه كده احنا واقفين في مكان مزدحم جدا احنا دلوقتي في بيت الله الحرام جميل وناس من الآفاق في موسم حج دلوقتي حواليك 5 مليون 7 مليون انت في كل مرأة بصرك ناس ماشي وفي لحظة انت تبقى واقف وتغمض عينك وكأنك بتزيح بإيديك كده الناس من حواليك ويتلاشى الكون ده كله وما يبقاش غيرك وربنا الإحساس ده هو اللي بيبقى نفسك فيه انت وهو وبس لا هو بقى دلوقتي ابنه بيشد في رجله وزوجته بتشد في ايديه واللي معاه في الشغل بينده عليه عمل لهم كده شش. وبقى هو وربنا وبس فضاقت عليه الدنيا انا مش عايز حاجه من الدنيا معنى اللي اشار اليه بعض العلماء في قصه يوسف ضاقت عليه هو الارض اكثر من موقف يرمى في الجب وهو صغير في الوقت ده لا يدعو الله عز وجل بأن يموت وأن يقبض الله عز وجل روحه وبعدين يدخل القصر ويشب وتراودهم امرأة العزيز ويتهم وتبقى مشكلة ويبتلى بذلك وفي اللحظة دي يقول رب السجن أحب إليه ما يقولش رب الموت أحب إليه وبعدين يدخل السجن ويقعد سنين طوال في السجن ورغم هذا ما يقولش يا رب تعبت بقى اقبضني إليك غير مفتون هنا ما يقولش لكن يبقى في مقام الوزير ولا العزيز في مصر وتدين له الأرض ويأتيه سيدنا يعقوب ويتم له أمره فيقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني توفني مسلما خدوا بالكم المعنى ده لأن احنا لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه لا يتمنين ذلك إنما هو تضيق عليه الدنيا لأنها سجنه لأنها اللي مش مخلياه يتواصل بالله التواصل القريب في لسه حاجز اسمه دنيا لازم أعديه أعدي الكوبري وأوصل لآخرة وأدخل جنة عشان أوصل ليوم المزيد وأراه فهمت المعنى؟ سبعة عكسها اللي يعرف ربنا في اللي فاتت كنا بنقول ضاقت عليه الدنيا ده بقى من عرف الله صفى له العيش وطابت له الحياة الحياة غير الدنيا الدنيا ضيقة عليه وقرفان منها لكن في حياة في قلبه في رغد عيش حسه في وجدانه في حلاوة إيمان في لذة مناجاة في لذة قرب فيصفو له العيش مع الله عز وجل وينكد عليه في أمر الدنيا الدنيا في إيديا الحمد لله معايا فلوسي ومعايا بيتي ومعايا أولادي ومعايا عندي زوجتي وعندي كذا أموري ماشية الحمد لله هذا من خير الله عليا لكن أنا ده كله مش لازمني في حاجة أصل ده كله وسائل أنا اللي هممني الغاية والغاية هو لكن ربنا سبحانه وتعالى من جزائه الكريم أنه يصفي له حاله فده ما تلاقوهوش مشتت الحال ما تلاقوهوش فقير النفس هو عشان كده لأنه جعل الهموم هما واحدة هم المعاد فكفاه الله ما أهم فصفت حياته فقال من عرف الله صفى له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وأنس بالله اللي يعرفه يأنس في حتة النهاردة قرأتها وعجبتني يعني بيسألوا أحد الصالحين من سادات السلف يعني فقالوا لهم أيهم أعلى مقاما الحب أم الشوق جاوب عشان حتة الأنس دي أيهم أعلى مقاما الحب أم الشوق قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يبقى الشوق أعلى ولا الحب قال الحب قيل لما قال لأنه ينشأ عنه الشوق هو ده اللي أعلى يعني أنت ما تبصش للسماء خليك في الأول جيب القاعدة وبعد كده ابني البناء فما تقوليش من دلوقتي أنا هشتغل على الشوق لا اشتغل في المحبة وتحت المحبة فاكرين الكلام ده قلناه في أحبك ربي قالوا له بنا نحب الله عز وجل عايزين نتدارس قال مالي والمحبة أنا أعمل في التوبة توبة تبلغ الله يحب التوابين فيحبهم فيوصل لحب حب يوصل لشوق وأعلى فوق بقى خالص الرضا طبعا أعلاها بلا شك طيب تمانية الحياء بصوا ابن عطاء بيقول ايه المعرفة على ثلاثة أركان المعرفة لها ثلاث أسس لو ما توجدوش يبقى ما فيش معرفة أركان المعرفة ثلاثة الهيبة والحياء والأنس قلنا الهيبة الحياء بقى قالوا المعرفة الحق هي التي توجب الحياء والتعظيم كما أن التوحيد يوجب الرضا والتسليم المعرفة توجب الحياء لو عرفته حق المعرفة ستستحي لا محالة لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استحوا من الله استحياءك الرجل من أهلك لو بتحبه وتعرفه هتبقى مستحي انه يراك كده يا اخي اختشي يا اخي اتكسف يا اخي اين حمرة الخجل ان يراك الله على ما لا يحب وهو الذي أنعم عليك وهو الذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة فتدخل من مقام الحياء وتذل وتنكسر وتفتقر وتتواضع وبعدين أنس اللي يعرفه ما يبقاش عايز يترك هذه المقامات أبدا لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا تبقى أنت عايز تاني عارف الرحمات دي لما بتبقى انت ماسك المصحف وناوي تقرا جزء وبعدين تلاقي ايه القلب شغال ومتعطش كده عايز تاني عايز تاني عايز تاني عايز تاني هو ده لغايه بقى ما يبقى هو ده الشغل الشاغل بالنسبه لك وتأنس ها هنا وتستوحش بعد ذلك من اي كلام يجي حد عايز يكلمك تلاقي نفسك بتتكلم بمضض مش عايز تتكلم دلوقتي انس بالله تبارك وتعالى طيب تسعة تتبدى عليه أنوار الصفات يعني عايز تعرف أنت بلغت خطوة ولا لا شوف خدت إيه منه منه سبحانه وتعالى أنت لما بتقرب بتصيبك أنوار القرب فهو حليم أنت اتعلمت منه الدرس ده هو سبحانه وتعالى رحيم بدأت حاجة تظهر في أخلاقك من أثر المعرفة ما هو ده القاعدة الاجتماعية المرء على دين خليله فلو أنك عند الله بهذه المنزلة منزلة الخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا شوف أنت تبقى عامل إزاي بقى فتبقى واخد منه سبحانه وتعالى صفات اللي هي تعليك وتبلغك كونوا ربانيين تبقى رباني عايز تحطها تحت مجهر مراقبة قالوا انظر في باب احتمال الناس والحلم على أفعالهم لتدرك هل تبدت عليك أنوار الصفات أم لا أهو قانون هتبقى من هنا ورايح مساوئ الناس هتردها بالإحسان الشرع بيقول لك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله وقفت معايا النهاردة في الورد آخرها إيه بقى المقام بص عامل إزاي من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله بقى كده تبقى إيه لقوي عزيز خاتمتها إن الله العفو غفور بص المقام إيه اللي جاب العفو والغفور هنا عايزك تبقى كده اتقلبت الآية إزاي الشرع بيقول لك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله رد الإساءة بالإساءة عايز تبقى من المحسنين اعفو واغفر فهمت يا رب نفهم عشرة جمع الشمل والهم اللي يعرفه ما يشوفش غيره عارفين المعنى الحلو ده بيقولوا لك ايه عايز تبقى ملتزم بحق لا تفقد هذه العين أن ترى الله عز وجل الفاعل لكل شيء في حياتك طب أنا عارف لا لا لا تراها تراها يعني تفك الرسائل ده قال لي الكلمتين دول ليه في رسالة دي عملت معايا الموقف الفلاني ليه في رسالة ده قابلته ليه في رسالة فالله الفاعل لكل شيء فهو مش شايف غير ربنا مش شايف في حياته كده فجامع الشمل عليه شوفوا اسمعوا دي بقى قيل لأبي يعقوب السوسي هل يتأسف العارف على شيء غير الله عز وجل الراجل داخل بيسأل سؤال زي الفل بيقول الواحد لما يندم الواحد بقى اللي عرف ربنا بجد هيندم على ايه يندم انه فاته حظه من ربنا سبحانه وتعالى يندم على انه ما كانش يعرف ربنا قبل كده هل يتأسف العارف على شيء غير الله عز وجل فقال وهل يرى غيره فيتأسف عليه هو شايف غيره أصلا اللي عارفه مش شايف غيره قلت فبأي عين ينظر إلى الأشياء أنا شايف أمر المستحسنات دي من أمور الدنيا العربية اللي أنا راكبها والزوجة اللي أنا متزوجها والبيت اللي أنا عايش فيه والمال اللي أنا بتكسبه والحياة اللي أنا من حواليا قال فبأي عين ينظر إلى الأشياء شايفها إيه؟ قال ينظر إليها بعين الفناء والزوال أحبب من شئت فإنك مفارق حب زي ما أنت عايز حب ما تريد من الأشياء هتسيبه هتسيبه وهيسيبك هيسيبك قال يوسف بن علي لا يكون العارف عارفا حقا حتى لو أعطي بص له الآيات اهي حتى لو أعطي مثل ملك سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يشغله عن الله طرفة عين آدي معنى أن لا تكون في قلبه هو في إيده ملك سليمان لكنها ليست في قلبه خذوا عبارة ذهبية أخرى الشبل بيقول العارف لا يكون لغيره لاحظا ولا بكلام غيره لافظا ولا يرى لنفسه غير الله حافظا لا يكون لغيره لاحظا مفهومة؟ مش شايف غيره ولا بكلام غيره لافظا يبقى قرآني يبقى نص يبقى سني يبقى سلفي ولا بكلام غيره لافظا كل ما شغلك عن الكتاب والسنة فهو مشغلة ولا يرى لنفسه غير الله تعالى حافظا يعني ايه اللي حافظ بدنك ان انت انسان رياضي واخد بالك من صحتك ايه اللي حافظ مالك ان انت ذكي وبتعرف تتاجر صح وبتحط مالك في التجارة الصائبة والصفقات الرابحة فمالك محفوظ علشان خاطر شطارتك ومهارتك ايه اللي حافظ عليك بيتك ان انت مش بتاع مشاكل وماشي جنب الحيط وزي الفل فانت كده تمام التمام ايه اللي حافظك لا يرى لنفسه غير الله تعالى حافظا هو ده اللي عرف ربنا 11 المبادرة للطاعات علامة العرفان خدوها كلمة بسيطة بس كلمة حلوة برضه أبو يزيد كان يقول العارف طيار والزاهد سيار العارف يا حبيبي واقف جنبك في الصلاة ده طار بقى فوق وانت قاعد تحت لسه يا دوبك بتقول بسم الله الرحمن الرحيم بتخطو الخطوة هو كان عدى راح البر التاني اللي عارف ربنا سبحانه وتعالى سحب في حتة انت سحبت على البر اللي انت بتسرح فيه فاكره كويس وانت واقف بتصلي وانت سرحت فين كل اللقطات اللي انت جت في ذهنك هي دي اللي انت قاعد بتمشي فيها انما التاني هناك خالص طار طار بقلبه الى الله عز وجل فالعارف طيار يبادر للطاعات ويسرع الى هذه القربات اما الزاهد الزاهد بقى يعني وعلى انه مقام عالي الا انه مش زي مقام المعرفه طبعا مقام المعرفه اعلى فهذا الزاهد يمضي ويسير وشغال 12 لذه التعبد علامه المعرفه لذه التعبد بيقول ايه العارف تبكي عينه ويضحك قلبه عاليه دي هما منزلتين او خليها ثلاثه واحد اول حاله بكاء قلبه وده الاوفق ادنى منه واحد بكت عينه فقط الناس قاعده بتعيط حواليه الجو العام كده كل الناس قاعده بتعمل ومش عارف ايه والايات بترج والامام مش قادر يسيطر على نفسه فوقف وجاله نشيج وبتاع فالناس كلها الجو قاعد بيعمل كده فكل واحد بيبكي على اللي جه في باله بجد حال حال من الاحوال كويس ده بكت عينه في واحد تاني واقف اول هاتف انه دخل من من القلب بقى فالايات قاعده بتدغدغ فبكى قلبه لكن لم توافيه عينه في واحد اعلى شويه الاتنين مع بعض عارفين ذكر القلب وذكر اللسان اهي زيها بالظبط فعلى شويه فبكت عينه وبكى قلبه في بقى اعلى منهم اللي هو بيتكلم عليه ده ده تبكي عينه لكن يذيقه الله عز وجل لذة في قلبه في حال بكاء عينه حالين متلخبطين بس هو كده هو بيبكي ومن جواه سكينة وأمان وإحساس وتقرب ومعاني مش عارف تتوصف فجنة في القلب مع إن الظاهر يبدو حزين 13 دوام الثناء ودوام المحاسبة تذكرناها قبل كده دي يحيى بن معاذ قال يخرج العارف من الدنيا ولا يقضي وطره من شيئين بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه فهو ده يبقى دايما عنده الحاجتين دوام الثناء لله سبحانه وتعالى تلاقيه لاهج بالحمد فمش مشغول إلا بمقام الحمد فيثني على ربه ويبكي على نفسه 14 التخلص من حظ النفس قال أبو يزيد إنما نالوا المعرفة بتضييع ما لهم والوقوف مع ما له له ولك دي القضية كلها أنا عايز أنام وهو يريد إيه وهو يريد قيام فضيعت مالي ووقفت عند ما له اللي هي بعبارة تانية أن تكون على مراده منك لا على مرادك منه انت عايز منه ايه عايز منه عيشة انت ناقصك ايه ناقصك زوجة ناقصك بيت ناقصك شغلانة حلوة ناقصك استقرار ناقصك امان للمستقبل وتأمين احوال الاولاد كمان لقدام يا عم زي ما انت عايز ناقصك ايه فده اللي انت عايزه فمشغول بيه وهو يريد منك والله يريد أن يتوب عليكم شفت المعنى فأنت على أنهي مراد على مرادك ولا على مراده مالك ولا ماله إذا ضيعت مالك ووقفت عند ماله يبقى تم الأمر آخر هذه العلامات الأنس والوحشة قال ذنون لكل شيء عقوبة وعقوبة العارف انقطاعه عن الذكر فالعارف يأنس بالذكر ويستوحش من الخلق ويفتقر إلى الله فيغنيه عن الخلق ويذل لله فيعزه في الخلق هو كده المسألة يأنس فيستوحش ويفتقر فيغنيه ويذل فيعزه دي خمستاشر علامة وكل واحدة منهم فيها رسالة ادخل ولو من باب يعني هتعرف تدخل من باب التعظيم من الهيبة الحياء الأنس الثناء أي باب لابد أن تخطو الخطوة واوعى تكون لسه بتجري في المكان إذا تعرف فقد فاز سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم